فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زلنا وإياكم نقف عند بدايات ظهور هذا المذهب الجديد وكنا قد وقفنا بعد أن تكلمنا عن تعريف الشيعة وبيان معناها في اللغة والاصطلاح وعلى مذاهب القوم ومذاهب غيرهم من مخالفيهم كان قد بلغ بنا الحديث إلى نشأة الشيعة وجذور هذه الفرقة التاريخية متى تميزت الشيعة وصارت فرقة بهذا المعنى الجديد لأن التشيع كما قلنا بمعناه الأصلي معناه الاتباع لكن الواقع أن التشيع ليس اتباعا لعلي رضي الله عنه إنما هو مخالفة فجة لعلي ولجميع أهل البيت فمتى بدأت بذور هذه الفرقة الخارجة عن التيار الإسلامي الصحيح بدأ متى متى بدأت تنمو وتخرج وتبزغ للناس وتتمايز عن بقية الإسلام وهو وكما هو معلوم فإن بداية الشيعة لم تأتي هكذا فجأة ولم تخرج طفرة وإنما مرت بمراحل كما سبق الإشارة لشيء من ذلك في التعريف هناك آراء كثيرة في بداية الشيعة وفي نشأتهم ونبدأ منها بما يقرره الشيعة أنفسهم لنطلع على كم المغالطات التي يبني عليها هؤلاء القوم مذهبهم واعتقادهم وأنه أمر لا يمكن أن يقبله عقل منصف بل أن يكون مسلما فهم أنفسهم مختلفون في بداية نشأة الشيعة فيرى جماعة منهم أن التشيع قديم وأنه كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة أصلا طبعا هذا الكلام مؤداه العقلي ابتداء يعني أنه إذن التشيع لا يتبع الإسلام ده دلالة أو ده إقرار ضمني من قائل هذا الكلام للتشيع قبل الرسالة المحمدية طب كويس خالص الحمد لله جت من كنتم ده معناه أن التشيع ليس تابعا للإسلام وليس فرقة من فرق المسلمين الشيعة دول ده هم اللي بيقولوا كده ده لازم قولهم لأن مش مش منطقي إطلاقا تيجي فرقة من فرق الأصل بعد أو قبل الأصل ما يجي أصلا يعني ده كلام ما يدخلش دماغ حد ما ينفعش ان احنا نقسم قسمة ويكون اصل التقسيم ده مش موجود اصلا ساعتها لكن هكذا اداهم اجتهادهم الكاسد الى هذا القول وهذه المبالغة الفجة التي تعود على اصل المذهب بالابطال وتخرجه من نطاق الاسلام اصلا بشارة انفسهم فهم بعضهم بيزعم ان التشيع قديم قبل قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما من نبي الا وقد دعا قومه وعرض وبعد أن عرض عليه هو نفسه الإيمان بعلي بولاية علي وطبعا هذا الكلام تمتلئ به كتبهم بهذا الفكر الغريب جدا يعني مبالغ فيه مبالغة كما قلت تقلبه إلى ضده ففي الكافي, ففي الكافي عن أبي الحسن قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي الله مش هي تبعها ولا دي غيرها ما لو وصية علي دي جزء من رسالة محمد تبقى تكفي رسالة محمد يبقى ربنا جل في علاه يرسل لكل نبي هو يؤمن برسالة محمد وينزل هذا في الصحف ويؤكد على الملا على على الأنبياء ذلك وخلاص واللي هيؤمن برسالة محمد هيؤمن معها بوصية علي إن كانت إن كان هذا من دين محمد أصلا لكن إيه الداعي ان هو ينزل مستقل كده مع مع نبوة محمد إلا أنه شيء آخر شيء تاني شيء شيء تاني يعني مش مش تبع الرسالة أصلا ولا لا داعي لفصل هذا الجزء من الدين واستقلاله ويجعله قضية تعرض على الأنبياء واحدا واحدا كلام فارغ وعن أبي جعفر في قوله عز وجل طبعا هذه الروايات كلها مكذوبة كل ما نذكره الآن عن أبي جعفر وعن أبي الحسن وعن أبي عبد الله كل هذا كذب أخرق كذبه من لا عقل عنده ده الكذاب كمان ما بيفهمش يعني في كذاب يعني ايه بيقول لك اكذب كذبه وسويها في ناس كذابين بيكذبوا كذبه كده مش سويه تبقى شكلها معقول يعني يعني ام الناس ممكن يشربوها لكن في واحد بلغ بلغت به بلغ به التهور والنزق والحماقه مبلغا ان هو لما بيجي يكذب بيكذب كذبه مش معقوله خالص يعني واسعه شويه توسع منه زي اصحابنا دول وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل زعموا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال عهدنا إلى آدم في محمد والأئمة من بعد محمد فترك آدم ولم يكن له عزم أم آدم بلغ وقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورفض وما بلغش مسألة نبوة ولاية الأئمة من بعد محمد صلى الله عليه وسلم قوم ربنا كده قال ولن نجد له عزما فنفى عنه العزم بسبب ان هو ايه مرضاش يقبل قصة ال ال ال ال الولاية والكلام اللي بيقول عليه دوت نعم قال وإنما سمي أولو العزم أولو العزم لأنهم عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به طبعا ده كلام برضو جديد خالص كلام مش ممكن حد يقبله لا عقلا ولا نقلا الأنبياء أولو العزم سموا أولو العزم أنهم قبلوا ولاية علي ووصيته وأن هم قبلوا الإيمان بالمهدي والأوصياء من بعد علي إلى المهدي والكلام دوت وأن اللي ما سمعش الكلام منهم ما بقاش من أولي العزم وجاء في البحار وهذا من كتبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يزعمون وهذا كذب محض على رسول الله قال يا علي ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها يعني بالذوق بالعافية هيؤمن هذا النبي بولايتك طب ما يبقى ما كده إذن كلهم أصبحوا من أولي العزم لأن هو طائعا دي أو كارها يعني كله هيسمع الكلام وكله مدعو لولاية علي فما زاد في منهم غير أولي العزم وبقى آدم من ليس منهم والآخر لأنه رفض ده ده يخالف دوت ما هو هم تناقضاتهم لا حد لها كل سطر ينقض اللي بعديه هكذا لأن كما قلت اللي بيكذب مش مركز ومعتمد أن وراه ناس بتقبل أي شيء قول لهم أي حاجة يصدقوها قول لهم أن علي طرف الهوى يقولوا خلاص صح أن المهدي دخل استردابه ما هواش طالع ماشي وأن أبوه أصلا ما كانش بيخلف برضه ماشي ما عندهمش موانع لقبول أي كلام من أي قائل في أي اتجاه والاتجاه وعكسه ما فيش مشكلة إن عقول ملغاة لا عقول لهم أصلا وإلا بالله قل لي كيف يقبل هذا القائل يعني نص يقول لك إن هو إن آدم خرج من أولي العزم لأنه لم لم يقبل الدعوة إلى ولاية علي والنص الآخر يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها ما عادش كده ما عادش فيه مساحة إن هو يخرج عن هذه الولاية وإن هو يرفضها وبالتالي يبقى يخرج بها من أولي العزم منطقا يعني لكن ما كما قلت ما عندهمش منطق وفي رواية أخرى لهم عن أبي جعفر قال إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية علي وعن أبي, وعن أبي عبد الله قال ولايتنا ولاية الله لم يبعث لم يبعث نبي قط إلا بها وعقد لذلك شيخهم البحراني بابا بعنوان باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة وقال كذبا ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب مجيبين مجيبين إيه؟ هو كان فين ساعتها علي بن أبي طالب وثبت أن المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين طلع الكفار اللي في كل المل... اللي في كل الملل كانوا ضد الشيعة طلع كده طبعا ده حاجة مفاجأة كبيرة جدا الكفار هيفاجئوا بهذا الكلام يوم القيامة كفار السابقين بتوع الأنبياء السابقين يعني هيفاجئوا ان هم اصلا كانت مشكلتهم انهم كانوا بيكرهوا الشيعة هم كانوا عارفين حاجة اسمها شيعة أصلا هو كان في حاجة اسمها كده في الدنيا ساعتها سبحان الله فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين فهو إذا قسيم الجنة والنار الكلام ببلاش وجاءت رواياتهم في هذا المعنى في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم في الكافي والوافي والبحار تدرك الوسائل والخصال وعلل الشرائع والفصول المهمة تفسير فرات والصافي والبرهان وكتب كثيرة جدا كل كتب المعتمدة في هذا الكلام وهذا الهراء البالغ إن إن الولاية علي مقرونة بإيه ما- ما- ما- ب- ب- ب- ب- بدعوة الله تعالى الخلق إلى نفسه هي ولاية الله كما يقولون ما بعث نبيا إلا وعرض عليه ولاية علي لازم يصدق بها طيعا أو كارها بل قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة وهذا كتاب من كتبهم المعتمدة في الحديث قال بأن روايتهم التي تقول بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء بولاية علي تزيد على ألف حديث قول يا عم أنت حد هيعد وراك ما كله كذب في كذب خليهم مليون مئة ألف وبتاعين ولم تكتفي مبالغاتهم الشنيعة بهذا الهراء الذي ذكرناه منذ قليل بل قالت بأن الله تعالى وعز اسمه عرض ولايته ولا يقولون عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار طب ما كان كفاية السماوات والأرض والجبال زي ما جاء في الآية يعني إيه الأمصار دي ما هم دول داخلين في دولي يعني ما هم هيبقوا حاجة من دولي ولهذا قال شيخهم هادي الطهراني تدل بعض الروايات على أن على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه بل عرضت الولاية على جميع الأشياء كل حاجة جماد بحر سماء حيوان كله فما قبل صلح وما وما لا وما لم يقبل فسد دي قاعده جديده خالص اهي ان لو واحد مثلا كده جاب عربيه لها بايظه يبقى هذه العربيه تكفر بالشيعه وترفض ولايه علي لو واحد اشترى جهاز وعطل منه باظ يبقى الجهاز ده اكيد من الجماعه اللي رفضوا ولايه سيدنا علي ولو واحد جاب حاجه واشتغلت معاه كويس يبقى هذه 100 100 شغاله ش- شيعيه يعني قبلت ولايه علي ارايتم جنونا يفوق هذا الجنون طبعا النقد والرد على هذا الهراء هناك كلام أحيانا عندما تسرده فقط هو رد على مجرد سرده رد عليه يعني يكفي فقط ذكر هذا الهراء ومش محتاج نقعد نقعد نقول النهارده الآن آيات وأحاديث تفسد هذا الكلام كله لأن أي شخص ركب الله فيه العقل ينفر من هذا الهراء إيه المبالغات الفجة دي إيه ده ما احنا بنقول اهو ربنا عرض الأمانة اللي هي الرسالة النبوية والدين كله يعني على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وكان يأخذ الميثاق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين طب لو أن موضوع ولاية علي والوصية له وأنه الإمام الإمام من بعده لو هذه القضية قضية من قضايا الإسلام جزء من الرسالة المحمدية وما بيزعمه الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي ووصى له من بعده وأنه الخليفة من بعده وان ابو بكر وعمر خدها منه بالعافيه وان هناك نصوص تثبت ذلك وهذا كله كذب لو سلمنا لهم ان ده حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولايه علي وان هو قال له انت خليفه من بعدي وكل حاجه زي ما بيقولوا كده فيكون هذا كله عباره عن ايه عن جزء من رساله محمد صلى الله عليه وسلم صح فاخذ الميثاق على الانبياء بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هيستدعي معه قبول هذا الجزء من من رسالتهم او حتى من الدين يعني ما لكنهم لأنهم يعلمون أن هذا كذب محض وأنه ليس من الدين وأن الدين خالي من هذا اضطروا يعملوه ملحق بالدين الكذابين بتاعتهم تفتقت أذهانهم هم أنهم عارفين هم سيوف برضه ما هو فاهم بيعمل إيه يعني يعني هو برضه اه صحيح بي بي بي بي بيبالغ وبيعمل اللي بيعمله دوت بس هو عايش يعني ع- عايش الواقع عارف ان الناس الناس كلها مكذباه في هذه الدعاوى المغرضه فبالتالي حب يقول لك لا ده مش حته من الدين ده التشيع هذا ده ملحق ملحق بالدين حاجة استدراك كده يعني لحقناها في الآخر ولزقناها في الدين وإلا فما الداعي لخ- لإفرادها لو هي من الدين كان يكتفي بأن الدين إذا قبله الأنبياء فيقبلوا معه هذا ولو لو أنها ليست من الدين أتطلع برة تبقى حاجة مستقلة فهم دون أن يشعروا أثبتوا أثبتوا ببالغ جهالتهم أن دينهم هذا شيء آخر غير الإسلام وغير الرسالة المحمدية ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم لكان يكفي أن يقولوا أن الله تعالى أخذ ال- أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن دين محمد وصية علي وولاية علي لكن لما قالوا هذا لما قالوا أخذ أخذ الولاية واللي أخذ الميثاق على الأنبياء برسالة محمد وولاية علي يبقى الولاية دي حاجة خارج الرسالة ده الك- الفهم الإيه الفهم اللي هو من الأول أول وهلة كما يقال يعني ومعلوم ضرورة وبداهة أن دعوة الرسل كانت إلى التوحيد الخالص لا إلى ولاية علي ولا غيره كما يفترون قال الله تعالى قرآن هو بيقول القرآن ما فيهوش خالص القصة بتاعتهم دي يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه نوحي إليه إيه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعمل إيه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما جابش سيرة علي ولا ولا ولا الأئمة ولا الولاية ولا الكلام ده خالص فكل الأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى هذا إلى توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به فقد قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما قالوش أكثر من كده وقال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما كملش ما قالش بقى موضوع الولاية ولا جاب سيرة سيدنا علي ولا حاجة خالص يعني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ده أول حاجة مطلوبة فده معلوم من الدين بالضرورة إن دعوة الأنبياء كلهم واحدة ودعوتهم كلها إلى توحيد الله تعالى فقط ولا عبادته ولا عدم الإشراك به لم يذكر أحد قط لا جاء هذا لا في القرآن ولا حتى في الإنجيل ولا في التوراة ولا في أي ملة من الملل اللي بيحكوا عليه الجماعة المغفلين دول فأين ما يزعمون من أمر ولاية علي في هذه الآيات وغيرها أين القرآن, القرآن كله موجود اهو طلعونا كده آية بتقول الكلام اللي بيحكوا عنه دوت ما, ما تلاقيش خالص طب خلاص يقول لك القرآن الصحابة حرفوه ما دعواهم هذا كما سن- سنذكر هذا مفصلا وننقل كلامهم في القديم والحديث هم يزعمون ان الصحابة حرفوا القرآن طب يا سيدي خلاص الإنجيل ما الصحابة ما حرفوش الصحابة ما حرفوش الإنجيل ولا برضو النصارى كان لهم موقف منكم قبل أن تأتوا أصلا وحرفوا لكم مخصوص وشالوا آيات ال- الشيعة من الإنجيل طب بلاش اليهود حبايبكم ما ما التوراة فين الآيات اللي خاصة بولاية علي والقصص دي وال- والكلام اللي بتحكوا عنه هو من أيام سيدنا آدم ده آدم نفسه حصل عنده مشكلة وما أصبحش يقول العزم بسبب القصة دي أين هذا في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في أي حاجة ها بلاش أقول لك ما الناس ديت يا عم حرفوا كتبهم الجماعة اللي أسلموا منهم في ناس أسلموا من أهل الكتاب وأقروا بدين النبي صلى الله عليه وسلم فيش واحد منهم خالص قال القصة دي ليه ولا حد منهم عرف أنه كان من ما تشيع أو حتى كان ولا يعني من أتباع- من يعني كان ولاؤه لهم كما يزعمون حتى الأسامي اللي هم جايبينها هم هيبقى- هنقول بعد شوية في الرأي الثاني إن الشيعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما فيش واحد منهم دول كان من أساميهم في الشيعة المزعومين من أهل الكتاب الذين أسلموا ليه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين احنا لما- ال- البعض الباحثين والعلماء طلعوا من التوراة ومن الإنجيل النص على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وده معروف وواضح ما- مذكور ومؤلف في كتب مفيش واحد خالص طلع ما يتعلق بولاية علي يطلعوا لنا هما بقى لو سمحوا يعني خد بالك فيقول ليس فيها شيء من ذكر علي وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذو أنه ذكر علي عندهم أصلا في كتبهم فكيف يجوز أن يقال إن كل من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم يعني حتى الأنبياء ما كانش يقولوا لأصحابهم ولا ولا حد منهم يعرف حاجة عن القصة دي خالص دي حاجة مكذوبة قطعا يعني ثم طبعا من المفارقات العجيبة جدا ان هم يطعنوا في ايه في عصمه الانبياء فيطلعوا سيدنا ادم عليه السلام من اولي العزم بسبب ان هو ايه ما رضاش يعني يقر ب- بولايه علي في الوقت الذي يعصمون فيه الائمه عليا ومن معه وهذا عجب يعني ادم والانبياء مش معصومين المعصوم منهم اللي هيس- اللي هيسمع كلام اللي هيقر بولايه علي ووصياته ويقول الكلام الفارغ اللي هو ما حصلش اصلا يعني ولا حد منهم سمع عنه وبالتالي ينفوا عنه العصمه وطلعوه غلطان والنبي اللي يسمع الكلام ويؤمن بعلي ده اللي يبقى معصوم في حين ان علي وكل الولاة من بعده كلهم معصومين فأي عجب هذا أي تناقض ذلك وأي مفارقات هذه عجيبة يرفع العصمة عن الأنبياء ويثبتها لغيرهم من من الأوصياء أو الأولياء كما يقولون فهذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله عاقل هذا ضلال مبين لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم السلام لأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرونه هكذا قال ابن عباس في قوله الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ده القرآن بيقول كده لم يتجاوز ذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ولاية علي ولا جاب سيرة الكلام ده خالص في حاجة بل إن المسلمين أجمعوا على أن رجلا لو أن رجلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعلم أصلا شيئا عن أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنه مسلم كامل الإسلام لم ينقص من إسلامه شيء خلي واحد الآن أسلم وكل اللي عرفه في دينه أنه أشهد أنا محمد رسول الله شهادتين بس وعرف هذا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت ولم يخطر على ذهنه ولم يعرف أصلا أن هناك شخصا ولد ولا توفي اسمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي هذا ينقص من إيمانه شيء لا ينقص من إيمانه شيء وقد أجمع المسلمون على هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم ده, ده لو أن رجل من الصحابة يعني قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شيئا ولم يمنعه من دخول الجنة فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن واحد لو أدرك نبي صلى الله عليه وسلم حيا و, و... ما ما عرفش حاجة عن الص... عن, عن الأئمة الأربعة مش مش علي بس ما يضروش حاجة فكيف بمن سبقهم من الأنبياء وكيف يقال أن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة هو علي ده صحابي ولا نبي صحابي ولا هم بيقولوا نبي يقولوا يقولوا بقى وريحونا يقولوا ان هو نبي ونخلص ونكفرهم ونخلص واخد بالك هم لو هم بيقولوا ان هو نبي خلاص الكلام انتهى ما عادش فيه كلام خالص براحتهم بقى يعيشوا بقى الله ي... الله يعينهم كل واحد النبي يصلي عليه لكن لو هم بيقولوا ان هو صحابي فما مش منطقي ان الانبياء يؤمروا بال... بالايمان بصحابي من صحابة نبي من إخوانهم من الأنبياء ده ما حصلش نعم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا كلام المجانين فإن أولئك ماتوا الأنبياء وأممهم قبل أن يخلق قبل أن يخلق الله عليا فكيف يكون أميرا عليهم وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه احنا نصدق ان هو يبقى امير على الصحابه في زمانه ماشي لكن امير على اصحاب الانبياء اللي ماتوا من 1000 سنه و500 سنه و400 سنه اما الاماره على من على على من خلق قبله وعلى من لم يخ على من يخلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول هذا كذب مجانين مش كذب ناس عقلاء كمان ولا يستحي مما يقول وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وامثاله من احد المتصوفه الذين قالوا ان الانبياء كانوا يستفيدون العلم من مشكاه خاتم الاولياء الأنبياء بياخدوا علمهم من الأولياء طبعا كلام فارغ منتهى الزندقة يعني وهذه زندقة نعم ثم طبعا لما تيجي تسمع آخر حاجة نقلناها عنهم إن عرض الله لا تعلين على الأشياء فما قبل منها صلح وما لم يقبل فسد طبعا ده ضحك الناس علينا الناس ديت يعني كأنهم ينفرون عن دين الله عز وجل يعني إيه الكلام دوت ده معناه كده إن, إن, إن, إن, إن, إن يحكم على الجمادات وعلى الأشياء وعلى فسادها وصحتها ونفعها وضررها في مقابل إن هي وافقت على علي أو لم توافق وأي شيء هذا في الدنيا إيه علاقة الأشياء دي بالحاجات دي هي الحاجات دي مكلفة هي الجمادات والحيوانات مكلفة والسماوات والأرض والحاجات دي ما أبين أن يحملنها ده ده يخالف القرآن ربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فاللي شايل إحنا واخد بالك ومعنا الجن وهناك كلام في في في تكليف الملائكة البعض بيتكلم في هذا السيوط ذكر أنه صلى مرسل للملائكة والكلام دوت على خلاف كبير في هذا والجمهور على خلاف هذا لكن تدخل معنا بقى الحيوانات والجماد والشجر والجبال والحيطان واخد بالك وكل حاجة بقى كل شيء كل كل الأشياء كل شيء في الدنيا فده حاجة تضحك السكلة وشيء يدل على آه، يعني قلة عقل قائله طبعا هذه المبالغات في ال- في التعظيم لمن يحبون هترى يقابلها أيضا تهويلات ضخمة جدا في حق من يبغضون يعني اللي يقول كده في علي رضي الله عنه تيجي يقول لك على أبو بكر الصديق وعمر إيه يقول لك وقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه القائم ده اللي مش هيقوم خالص اللي هو المهد المنتظر يعني ما هو لا هو طالع ولا داخل ولا جاي أصلا إن هذا محض خرافة حاجة لم تخلق أساسا وبقى لهم 1200 سنة ولا 1400 سنة مع 1000 سنة مستنيين ومفيش حاجة طلعت ومش هيطلع حاجة فبيقولوا إن القائم ها، عجل الله فرجه إذا ظهر آه، يحييهم هيحيي أبو بكر وعمر ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا حتى قتل هابيل وقابيل طب هم مالهم طب علي وقلنا ماشي ده انتوا بتقولون هو جه وربنا قال لادم انت تؤمن بعلي والا هخليك مش قول العزم واخد بالك وهنصدق الجنون دوت مثلا طب ابو بكر وعمر مالهم بالقصه دي ما كانوا ساعتها موجودين ايام ايام هابيل وقابيل قال لك لا معلش بقى ما من ضمن بقى الجنون ما بقول لك كلام هبل في هبل يعني فالقائم هيجيبهم يصحيهم من النوم من هي- هيحييهم وبعد ما يحييهم هيحاسبهم على كل ذنب وقع في الأرض حتى قتل هابيل وقابيل ورمي إخوة يوسف له في الجب ورمي إبراهيم في النار الله طب هم مالهم بالحاجات دي ها جنون بقى انا بقول لك يعني حاجه لا، اللي صدق دوت في ال- في ال- في ال- في التعظيم صدق هذا بقى في التقبيح وكذا روي عن الصادق انه قال ما ازيل من ما أزيل حجر من موضعه ولا أريقت محجمة دم إلا وهو في أعناقهما في أعناق أبي بكر وعمر يعني طب هم مالهم أهو من ضمنه بقى فإذا إحنا دخلنا بقى في إيه في سكة ما لا يعقل فأنا كل حاجة نسمعها لا تدخل عقل أحد فما ما, ما, ما تقولش يعني ما تستنكرش هتشوف كتير قوي يعني واللي يعيش يا ما يشوف ولله في خلقه شؤون يبقى ده الرأي الأول هم نفسهم الشيعة مختلفون فبعضهم زي ما ذكرنا لستة من كتبهم بتقول ان التشيع من ايام ادم عليه السلام طيب الحمد لله خير وبركه يعني وقلنا ان هذا كلام ما يدخلش كلام ما يدخلش دماغ الحيطه مش البني ادمين ومع هذا يؤمن به من لا عقل عنده عافى الله الجميع الراي الثاني من من من من, من اراء الشيعه انفسهم في بدايه التشيع ونشاته بيزعموا ان التشيع ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشيعة بمعناها الاصطلاحي ده بقى اللي هو الأقوال المخالفة للدين دي تكفير الصحابة والقول بخلق القو- ب- ب- ب- ب- ب- بتحريف القرآن وشتم الصحابة والكلام ده كله يعني ظهر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علي كان له شيعة وكان في كان كان في إذا سنة اللي هم ايه الصحابه كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معناهم ما كلامهم بيقول كده ما ناس بيقول لك ناس لا تدري ما تقول لو واحد مش عارف بيقول ايه اصلا يعني هو سرحان باين بيتكلم في سكه وناسي انه يلزم من قوله هذا طوام تهدم كل مذهبه بس مش مشكله ما هو عارف ان ما حدش بيبحث وما حدش هيراجع وراه وما حدش هيكذبه وهيصدقه كل حاجه يقولها فليه حق يقول كل حاجه هذا ذكرني بالراجل ده اللي اسمه العتابي والله لما بقرا كلام مشايخ الشيعه بفتكر فورا الراجل العتابي دوت العتابي ده كان راجل حكى الخطيب البغدادي قصته في جا- في الجامع لآداب السامع قال إن ده راجل كان من الوعاظ في باب الشام بدمشق محلة كده في دمشق يعني وكان راجل بلطجي نصاب يعني بس لابس لباس المشايخ مر به رجل ذات مرة وهو واقف يأكل في الطريق عامل سندوتش قد كده وعمال ياكل في وسط الشارع فالراجل بيقول له أما تستحي شعيب يا مولانا وأنت شيخنا وإمامنا هو لا إمام ولا بتاع ده هو نصاب بقول لك راجل يعني إيه بتاع موالد وعواع وبتاع الوعظ يقعد يضحك على الناس وخلاص وكده يعني فقال له أما تستحي تأكل في الطريق أما علمت أن الأكل والنوم عورتان وهم لا عورتان ولا حاجة برضه مفيش أي عورات في هذا اللي بياكل ياكل في أي حتة واللي ينام في أي حتة مفيش مشكلة فالراجل رد عليه قال له إيه العتابي وده المنطق اللي بيتعامل به المشايخ الشيعة المعممين مع عوام الشيعة قال له أرأيت لو كنت في دار فيها بقر لو أنت أعزك الله قاعد في زريبة أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر تتكسف من البقر تعمل لهم حساب قال له "لا طبعا قال سأريك أنهم كلهم بقر هوريك إن الناس دي كلها بقر ودخل المسجد ودعا الناس لمجلس فالناس جم يجروا زي كتير قوي ما انت بتلاقي النهارده ناس كتير قوي ما تعرفش حاجه عن دين الله عز وجل اللي ما عرفش كان شغال ايه واللي كان شغال ايه وبتاع اي حاجه في اي حاجه بس بيعرف يقول كلمتين حلوين ويعرف يعيط شويه وبتاع فيلم حواليه بقى الشباب ويقعد بقى يبقى الداعيه الاسلامي الكبير وهو ولا يعرف حاجه عن اصول الاسلام وهو يهدم الاسلام هدما بس ها الناس بتحب اللي يعمل مفرقعات ده وتحب الهيصه يعني فالراجل دخل وقال له عمك الشيخ جه وكلام من ده فكله جاي يجري وراح قعد ينخع عليهم شويه وفي الاخر قال لهم ايه حدثنا فلان عن فلان عن فلان طبعا كذب في كذب كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة قال لهم اللي لسانه يوصل ويلمس مناخيره يخش الجنة وقال لهم النبي قال كده هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه فقال له ألم أقل لك إنهم كلهم بقر قلت لك كلهم بهايم هو في حاجة اسمها كده في الدين هو حد ممكن يصدق ان الدين يرتب دخول الجنة على طول اللسان ده حتى يبقى العكس يعني لسانه طويل ده المفروض يخش النار لان ده لسانه يعني قليل الادب وكما جاء في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد والسنتهم ابو بكر كان يمسكه يقول هذا الذي اردنا المهالك لسانه دوت ثم ده لا معناه المجازي لكن طول اللسان حقيقة خلقة ايه علاقته بجنة او نار واحد ربنا خلى لسانه طويل نص متر ده ذنبه يخش بيه النار ليه واحد طلع لسانه قصير ملوش لسان خالص يخش النار ليه ايش علاقة هذا بالجنة او النار يعني مسألة خلقية كن هما بقى يصدقوا الفكرة دي كلها ولا يعملوا عقولهم في شيء ويطلعوا لسانهم واخد بالك ويطلعوا يحاولوا يجيبوا مناخيرهم بيه وده مش يحصل ابدا ده حتى لو كان لسانهم ربع متر مش هيوصل مناخيرهم خالص ما تجيش ابدا يعني ها أه؟ فيقول له ألم أخبرك أنهم كلهم بقر هم بيتعاملوا معاهم بنفس المنطق بنفس المنطق بالظبط يقول لهم كلام لا يعقل وهم عارف انهم هيصدقوا مش هيعرفوا يكذبوا لا لا هم هم واثقين فينا يعني فالراجل ده القمي يقول القمي وهو احد كبار علمائهم يقول فاول الفرق في كتاب الفرق فرق الشيعة يقول فاول الفرق الشيعة وهي فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسموهم في العهد النبوي شيعة علي طب باقي الصحابة كانوا شيعة من؟ حد يعرف؟ ما كان المفروض يقول لنا بقى وباقي الصحابة كانوا كفار ولا حاجة مثلا لا كانوا مسلمين طب كانوا شيعة من؟ شيعة محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أشرف لقب أشرف لقب يلقب به إنسان أن يقال صحابي نسبة إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا المجنون الذي يستبدل هذا ولا يرضى بأن ينسب إلى رسول الله وينسب إلى غيره إلى علي أو غيره من أفاضل الصحابة مين دوت مين اللي يرضى بالحركة دي مين يتنازل قوي كده ده النهاردة لو إن واحد من الناس مثلا لو أنت مثلا شفت واحد ولا حاجة لو حد قال لدكتور يا أستاذ ممكن يضربه لو طالب لسه مثلا في العادة الطلاب في أول بقى لما يخشوا الجامعة واخد بقى على يا أستاذ يا مستر بتاع طالع جاي من ثانوي فلما يخش بقى أول مرة الجامعة اللي كل اللي درسته اساتذه استاذ دكتور ولا دكتور فبعض الناس للاسف بعض الدكاتره اللي, اللي عايشين اللي هم يعني ايه شاربين حاجه باين شاربين شاي بلبن ولا بتاع واخد بالك ناسيين نفسهم خالص بقى وعايشين الدور ومنتفقين لو واحد قال له يا استاذ بتجنن استاذ انا دكتور يا عم خلاص دكتور ولا بتاع مش مشكله ما بيستحملهاش دي مع انه هو عارف ان حتى في السلم الجامعي استاذ فوق دكتور بدرجتين بس هو عارف ان اللي بيقول له استاذ قصده استاذ المدرسه مش استاذ الجامعه فلا يقبلها مع مع حقارة الأمرين بالنسبة للصحبة أستاذ إيه ودكتور إيه بالنسبة للصحابي يعني مفيش حاجة خالص لو واحد مثلا قال للواء يا حصول ده ممكن يعلقه من رجليه حصول أنت مش شايف الحاجات دي كلها أنت إيه بعيد ما بيشوفش ده أنا عامل لك حاطط لك حديقة حيوان على كتفي عامل لك مولد هنا أهو أنت مش شايف الحاجات دي كلها إيه حصول دي خد بالك لو قال مثلا يعني هكذا مفيش حد بيرضى ان هو ينسب لرتبة أقل من بتاعته خالص فمين ده اللي هيبقى معاه الرتبة العليا اللي هي أعلى رتبة على الإطلاق بعد الأنبياء الصحبة إن هو يقال فلان صحابي بس كده الصحابي دي جواز مرور إن الصحابة كلهم عدول على مذهب أهل السنة والجماعة كلهم عدول يعني لا يتعمدون الكذب ما بيكذبوش واخدين ختم واخد بالك وكلهم حطوا رحالهم في الجنة كل الصحابة إلى الجنة بلا كلام لأن هؤلاء بطانة خير الخلق صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم وعدلهم لهم مميزات وحصانة عليا جدا وليسوا بمعصومين لكنهم مغفور لهم في فرق بين معصوم ما بيغلطش وفرق ان واحد بيغلط بس يقع خطأه مغفورا يغفر الله له احنا ما بنقولش باسمة الصحابة نقول الصحابة بشر يخطئون ويصيبون لكن أخطاؤهم مغفورة مع مغمورة في بحار حسناتهم فمين يسيب الرتبة دي ويروح يبقى رتبة تانية يشتغل قال يقول أنا شيعة علي شيعة علي دي لا يرضى بهذا لا علي رضي الله عنه ولا أحد من أفاضل الصحابة أن هو ينتسب لعلي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما تحصلش فهم بقول لك كده عم احنا نصدق الكلام دوت ان الصحابه طلع فيهم اللي بيعمل كده قال وكان له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعه تسمى بشيعه علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ده تبقى فضيحه ده ده يبقى طعن في هؤلاء لو صح ان كان من الصحابه من ينتسب لعلي ده طعن فيه مش طعن في مش طعن في علي ولا طعن في في باقي الصحابه ده طعن في اللي عمل كده ان هو كيف ينتسب الى الادنى مع وجود الاعلى ايه يقول معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم المقدار بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو زار جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة ويشارك شارك القم في هذا الكلام النبختي والرازي الرازي مش مش مش الرازي بتاعنا مش الرازي بتاع أهل السنة محمد بن عمر لا الخطيب لا ده أحد شيوخ الإسماعيلية فهؤلاء الثلاثة بيزعموا هذا الزعم الباطل يقول لك إن إن علي كان له شيعة في عهد النبي يسمونه شيعة علي ما اللي في عهد النبي دول يبقى صحابة وهنا ما فيش صحابي مش ممكن ما فيش صحابي إطلاقا يفرط في هذا المقام العظيم إن هو صحابي ويقول أنا شيعي شيعة علي علي إيه مع مع طبعا مع احترامنا لعلي رضي الله عنه فهو من أسيادنا لكن لما يتحط جنب النبي صلى الله عليه وسلم يطير معلش يعني هو سيدنا علي بالنسبة طبعا بالنسبة لنا احنا ولما ولغيرنا فما حاجة عالية قوي قوي عالية عالية أوي أوي أوي نت... نت... نت... نحن تقرأنا خبر الله تعالى بحبه والثناء عليه لكن لما سيدنا علي اتحط قصاد النبي صلى الله عليه وسلم في مناظرة يسقط ولا أحد يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الكلام خلاص هو نفسه ما كان يرضى أن يوضع في في مقام أبي بكر ولا عمر فكيف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا حبنا للصحابة كلهم مستل من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلو حد منهم خد مكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعش من غير مقبول اطلاقا فيقول لك ان دول كانوا يقول لك ان هؤلاء كانوا منقطعين لعلي وقائلين بامامته في عهد النبي يا جماعه فين العقل في عهد النبي كان في امام غير النبي صلى الله عليه وسلم اهو القوم بيقول هذا الكلام في كتابه فرق الشيعة بيقول هؤلاء معروفون بانقطاعهم إلى علي والقول بإمامته ولسه قال قبلها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بأي عقل هذا طب ماشي ويقول محمد حسين الكاشف الغطا إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل غرس بذرتين بذرة الإسلام وبذرة التشيع يعني غير بعض الحمد لله اهو خلينا بس الأول نتفق إن هم كده غير بعض ما لو التشيع ده من الإسلام كان يبقى بذرة واحدة وبعد كده طلعت عطفين ولا ثمرتين ولا هو أي حاجة لكن ده هو بيقول لك عمل بذرتين إسلام وتشيع يبقى دي حاجة تانية خالص خلينا نقف عند الحتة دي بقى كده يبقى إذا هم أنفسهم كما قلنا في القول الأول اللي هو الإسلام إن كان يقال لهم أمنوا بمحمد وبولاية علي وبالوصايا لعلي كده هم بيقولوا ان احنا حاجه غير الدين غير الاسلام بتاعكم ودلوقتي الراجل ده كشف الغطا دوت ويبدو ان هو عشان كشف الغطا حصل له اللي حصل له دوت بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع بذره التشيع مع بذره الاسلام يعني ان بذره التشيع وضعت مع بذره الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته يا سلام طبعا أثمرت طبعا السب والشتم والتكفير واللطم وتقطيع الرؤوس والأجساد أثمرت إيه بس طبعا ده كلام سيء جدا لأن هذا الكلام معناه الحقيقي إخراج الشيعة من نطاق الإسلام إخراجهم من نطاق المسلمين لأن هم أنا بقول لك النبي غرس الإسلام وغرس جنبيه بدعة التشيع وكان بيسأل الاثنين مع بعض إزاي طبعا اللي دفع بعض الشيعة لقول هذا الرأي طبعا الرأي ده قال به حسين كاشف الغطاء دوت ويا حد كان غطاه ما كانش قال الكلام ده خالص وبعض المعاصرين قالوا نفس الكلام محسن العاملي ومحمد جواد مغنية وهاشم معروف والوابلي والشيرازي محمد الحسني وكثير وكثيرون جدا يعني من من من معاصر الشيعة قالوا بالكلام الفارغ دوت اللي هو كما قلنا يقضي بأن الشيعة شيء غير الإسلام قالوا الكلام ده ليه ما دفعهم لهذا القول الكاسب الذي يرتد على مذهبهم بالإبطال آه من أهم ما دفعهم للقول هذا لقول هذا القول الرديء جدا في منبت الشيعة وأصلها أنهم وجدوا أن كثيرا من العلماء والباحثين يرد الشيعة لجذور غير إسلامية أصلا جذور أجنبية كما سنذكر وهو الحقيقة فهناك كثير جدا من المؤرخين يقولون أن الشيعة أصلها اليهودية مأخوذة من اليهودية وأن أول من أخرج التشيع بهذا المعنى الاصطلاحي الذي يخالف الإسلام هو ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي فحتى يفر بعضهم يقول هذه فارسية ده هذا مأخوذ من المجوسية والبعض يقول مأخوذ من النصرانية هناك آراء للباحثين كثيرة في جذور التشيع فهؤلاء حتى يفروا من كل هذا قال لك لا لا لا مين قال كده عشان نخلص بقى كلام خالص احنا هنرجع التشيع للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا النبي نفسه هو اللي عمل التشيع طب ليه ما كان طب ما كان خلينا كنا شيعة وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان جايب رسالتين رسالة للسنة رسالة للشيعة وخلى الصحابة كلهم هو بيقول لك ان اللي كانوا شيعة علي في زمان الصلاة كانوا خمسة قال خمس اسماء ولا ولا اربع اسماء طب باقي الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار مثلا ولا كانوا مسلمين ومش شيعة هيقول لك كانوا صحابة وكانوا مسلمين مش شيعة واخد بالك طب الآن دول بس ودول كان لهم كان تعليمهم شكلها ايه ما كانوا يقولون به هو ما كان يقول به صلى الله عليه واصحابه ولا غير ذلك ان كان غير ذلك فهذا خروج عن الإسلام إنه مخالفة لصاحب الرسالة وإن كان هو هو فما الداعي لتلقيبهم بالشيعة من بين الصحابة ليه وساعتها سيدنا علي وكان سيدنا علي رأس يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان تابع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان تابعا من أتباع وكان من كان من صغار الصحابة يومئذ سيدنا علي أسلم وهو ابن عشر سنين فكان صغير السن أبو بكر أسلم وهو فوق الأربعين ولا في الأربعين عمر كان قريبا من ذلك أقل منه بعشر سنين ولا حاجة عثمان كان كذلك مثلا في سن في سن أبو بكر ولا حاجة فهو علي ساعتها كان من صغار الصحابة في الوقت اللي كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان والزبير والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من الطبقة التي تليهم في السن فهو كان رأس يومئذ كان لحق براس وراس قصاد مين قصاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لا يمكن أن يقر به أحد له عقل مش مسلم عنده عقل بس أنا بس عايز أقول حاجة تنبيه يعني ملاحظة سريعة عشان البعض قد يتصور ويفهم خطأ صراحة احنا احنا الآن في في معرض الرد على على على أهل الباطل هم طبعا بيعظموا سيدنا علي قوي قوي قوي قوي قوي قوي ويبالغوا المبالغات الباردة دي فأحيانا عندما نرد على غلوهم قد يظهر من كلامنا أو يفهم البعض نحن أننا نحط على سيدنا علي وحاشا وكلا فهو رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وأبو الحسنين ووالد سيدة شباب أهل الجنة وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر وعمر وعثمان يعني في اليوم الذي تولى فيه الخلافة أو يوم مات عثمان كان أفضل أهل الأرض على الإطلاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن نتقرب الله تعالى بحبه والثناء عليه ونحبه حبا كثيرا لكن أحيانا لما تيجي ترد المبالغة يظهر انك انت بتحط على الرجل لكن ليس كذا نعوذ بالله من هذا وانا براء الى الله منه ولا نقصده ابدا لكن احيانا الكلام يؤدي الى هذا ظاهره يقول كده احيانا بس يكون معلوم ان احنا بس بنرد المبالغه ما بنقصدش شيئا خلاف هذا ولهذا بعض الجهله ربما نسب شيخ الاسلام ابن تيميه بالذات الى الحط على علي لان شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه منهاج السنه النبويه في الرد على الرافضه والناس دي كان بيرد على ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة ولا ولا كان سي... كان ساعتها ابن تيمية بيسميه منهاج الندامة مش الكرامة وكان ابن مطهر يقول هذا الكلام وزيادة يقول مثل هذا الكلام الفارغ وزيادة وبالغ جدا جدا في سيدنا علي كان ربما يضطر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يفسد عليه قوله يقول لا أنت بتقول سيدنا علي عمل كذا لا ما عملش كده لا ما كانش يعمل كده ولو كده يبقى فلان هذا عمل أحسن منه فيظهر من سياق الكلام أحيانا ان هو كأنه بينتقص عليه ولكن ليس هذا مراده أبدا وإنما هذا من باب دفع هذا المغالي فلما بشيل المغالاة دي يظهر للمغالي أنك أنت كده جردته من كل من كل خير لأنه هو دينه قائم على المبالغة هو لا يرى لعلي فضلا إلا إذا صار عليه خيرا من كل الناس حتى بكر عمر وفي يعني مساوي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا مش مساوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت بتنتقص عليه عشان أنت تيجي تنفي دي بس يتهمك بانتقاص عليه زي الجماعة النهاردة المغيرين لما تقول لهم مثلا لا تصلي على وسلم بعد الأذان بعد المبتدعة بعد ما يخلص أذان يروح قايل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويقعد يغنيها في الميكروفون تقول له يا عم دي مش سنة وده ليس ليس جائزا الأذان دوت شعيرة من شعائر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عد كلماته عد كلماته بالعدد كده قال الأذان سبع عشرة كلمة أو تسع عشرة كلمة بتعدي بالكلمة ما ينفعش تقول بقى فيه سيدنا محمد رسول الله فيقول لك بس بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا يقولوا كلام كلام فارغ طبعا مين من من هذا الذي ما يحترمش النبي صلى الله عليه وسلم ده هذا من من فعل هذا فهو كافر الذي لا يؤخر وسلم ولا يبجله ولا يحترمه هو كافر بالاجماع وماذا الذي يلقي نفسه في هذه التهلكه لكن هو يخلط الورق يقول لك لا ما انت لما تقول سيدنا تبقى انت ايه راجل مش محترم لا مش كده خالص انا ما اقولش سيدنا في الاذان ان ما جاتش لم ترد لأن هذا توقيفي زي القرآن كده بالظبط ينفع واحد يقرأ آية في القرآن فيها محمد صلى الله عليه وسلم يروح على سيدنا محمد وهو بيقرأ القرآن لا هيقرأ كما جاء لأن هذا توقيف كذا الأذان توقيف الصلاة توقيف التشهد توقيف ما ينفعش زيادة فيهم أبدا في نصوصهم الواردة ولا يلزم من هذا الأمر عدم التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في عقل جاهل لا يعرف ما يقول نعم يبقى قلنا ان الرأي الثاني بيقول ان هم اللي وضع بذرة التشيع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده كلام كما قلنا معناه سيء جدا معناه ان هو التشيع حاجة غير الإسلام ودفعهم إلى هذا ان هم وجدوا وجدوا الباحثين يذكرون أن أصل التشيع اليهودية أو المجوسية أو النصرانية فحبوا ان هم إيه يعني يبعدوهم عن الكلام فقال ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله عشان كل الناس تسكت يعني لكن هذا كلام غير صحيح ثم هذا الرأي لا أصل له أصلا لا في الكتاب ولا في السنة الكلام دوت وليس له سند تاريخي ثابت بل هو رأي يجافي حقائق الإسلام وأصوله فقد جاء الإسلام ليجمع الناس لا ليفرقهم شيعا يجعل في صحابة سنة وصحابة شيعة مين قال كده وازاي ولم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا شيعة والله سبحانه يقول إن الدين عند الله الإسلام لم يذكر تشيع في شيء ولا الولاية في شيء لا التشيع ولا غيره وهم يعترفون في قولهم إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب فهم بهذا كما قلنا يعترفون أن التشيع هذا غير الإسلام والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه طبعا بعضهم اضطر بعض علماء الشيعة اضطر ان هو يذعن ان التشيع جاء بعد كده بعضهم قال هذا الكلام لكن كما قلنا هم دفعهم إلى ذلك إلى قولهم الأول الخروج من قصة أن التشيع هذا كان وافدا من هنا أو من هناك كذلك أيضا مما يؤخذ على هذا القول الكاسد أن هم القمي ذكر من ضمن الشيعة اللي هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمار وأبو ذر والمقداد بن الأسود ف وقال أن هؤلاء كانوا كلهم شيعة شيعة علي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون بإمامته وملازمته والكلام دوت فهل هؤلاء عمار وأبو ذر والمقداد كانوا يقولون بعقائد الشيعة اللي هي اللي جت بعد كده يعني اللي جت بعد علي أصلا ولا كانوا يقولون بعقائد الصحابة المفروض اللي نفهمه احنا من كلامهم دوت اللي هو محل الخلاف بيننا وبينهم ان هؤلاء كانوا شيعة بمعنى الاصطلاح اللي هو عليه الشيعة النهارده اللي هو تكفير الشيخين وإظهار البراءة والسب والشتم لهم أو كراهيتهم فهل كان عمار والمقداد وسلمان يشتموا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يصح للشيعة أنهم يقولوا أن الشيعة أولهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ودول كانوا شيعة دول أول الشيعة لا طبعا ده ما حصلش هذا ما هذا لم يحدث قط بل إن هؤلاء المذكورين تولوا أعمالا لأبي بكر وعمر وعثمان فآثر عمارا كان عاملا عمر بن الخطاب على الكوفة كان عامل لعمر كان والي من ولاة عمر على الكوفة عمار بن ياس فكيف يكون يكفره ثم يلي له عملا شغال عنده وسلمان الفارسي كان وكان واليا له أو أميرا له في المدائن فكيف يكون هؤلاء شيعة على المذهب الذي يروج له هؤلاء من سب من سب الصحابة والبراءة منهم وما شابه ذلك وهؤلاء الشيعة المزعومين من الصحابة كانوا أتباعا لأبي بكر ولعمر وكانوا يعملون معهم وكانوا يثنون عليهم ويتبرؤون ممن يخالفهم كيف يتأتى هذا التناقض ده تناقض كذلك أيضا يرى الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت من حدود كل أدب وأنها افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ولعب بالكلمات ويتعجب من قولهم إن أول من, من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى تنبت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافق الصحابة وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحقة في لجج من ضلال الشيعة جم فلا شك أن هذا الكلام فعلا غير مقبول النبي صلى الله عليه وسلم يبذر بيده بذرة تنبت السب واللعنة والتكفير وال... وهذا الكلام الذي رأيناه ونسمعه بالليل والنهار من أفواه هؤلاء المجرمين هذا لا يمكن أن يكون أبدا الرأي الثالث من أراء الشيعة أنفسهم في ظهور مذهبهم وبداياته يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل في يوم موقعة الجمل يقول هذا القول ابن النديم صاحب الفهرست وهو أحد مشاهير الشيعة قال إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيء إلى أمر الله جل اسمه فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول شيعتي اللي مشوا معاه يوم ما كان رايح يقاتل طلحة والزبير فيقول شيعتي وسماهم عليه السلام الأصفياء الأولياء شرطة الخميس الأصحاب وهذا الرأي انفرد به ابن النديم وهو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع وده كلام ماشي ده كلام مقبول وإحنا هذا كلام قررناه سابقا نحن لو إحنا قلنا أن ظهور مصطلح الشيعة بمعنى أتباع علي وطائفة اللي هم متابعين له في الحق قبل أن يكون فيه باطل فده ممكن يكون تاريخ صحيح لظهور هذه الفرقة كشيعة منضبطين يتبعون عليا فيما جاء فيما أمر به وهو موافق للكتاب والسنة ولم يكن فيهم لا شتام ولا سباب ولا لعان ولا مخالف حتى ظهر ذلك بعد ذلك بوقت ليس بالطويل وسنتم هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء